الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأخواتي في الله يعني إخواننا الأفاضل الكرام في الله إني أحبكم في الله و وحشتوني في الله ولازم نخلص النهارده بسرعه يا جماعه ان شاء الله عشان الشباب اللي بيقول في دوري انجليزي انا مش عارف ايه الدوري الانجليزي بتاع النهارده ولكن بدام في دوري انجليزي يبقى لازم نخلص بسرعه لان موضوع النهارده يعني قريب من موضوع الدوري الانجليزي بصراحه يا اخواني يا ترى يا شباب اللي اجمل الالتزام ولا الدوري الانجليزي يا ترى يا بنات اللي اجمل النوادي نادي الجزيره ونادي جزيره الورد ونادي الصيد و... ولا الالتزام يا ترى يا جماعه اللي اجمل شرم الشيخ ومارينا و... و... و... وجولف بورتو مارينا و... والغردقه وال... آه ولا الالتزام يا ترى يا جماعه ايه الاجمل انا طبعا ناس كتير هتقول الالتزام اجمل و... لا لا لا انت حاسس بايه الاجمل انت حاسس بان المتعه فين اعظم النهارده عايزين نتعرض لبعض نوعيه جديده من نوعيه مشاكل الشباب يعني بفضل بفضل الله سبحانه وتعالى احنا كل مره بنتعرض لنوعيه من نوعيات المشاكل لجزئيه من جزئيات المشاكل نجيب كذا مشكله كده ونجيب رابط مشترك ما بين ايه السبب ان في شباب وصلوا لهذه المرحله او هذه الدرجه الحقيقه يعني في اه كذا مشكله يعني اخت بعتها بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته باختصار شديد لمشكلتي انا قلبي مات حوالي عشر الفات كده قلبي مات ما بقتش بحس باي حاجه ما بقتش بحس بحس بأي حاجة بعملها فقدت المعاني الإيمانية فقدت حب الربي فقدت حتى المعرفة الحقيقية لربنا بقيت فعلا محتاجة فورا قلب من جديد محتاجة قوي اعرف ربنا صح انا يعني بسمع دروس ركزوا معايا بقى اخواني لان دي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة شوفوا بتقول الاخت ايه انا بسمع كل يوم درس لا لمشايخ كتير ومواقع مؤثرة واستغفار متواصل ونفسيتي بقت صفر انا صلاتي بقيت بتخبط فيها كل حاجة انا محتاجه قلب جديد محتاجه قلب جديد هي ده الملخص بتاع اختنا الفاضله قلبها مات ما بقتش بتحس باي حاجه وده والنقطه الخطيره ان هي بتبذل مجهود في الالتزام يعني كان ممكن اقول ايه انتوا يا جماعه ما بتبذلوش مجهود في الالتزام انتوا يا جماعه ما بت... ما بتتشحنوش انتوا يا جماعه ما بتحضروش دروس انتوا يا جماعه اهو درس النهارده بقى ما هوش عن النقطه دي خالص عارفين الاخت دي عندها مرض اسمه ايه يا جماعه عارفين يا بنات الاخت دي عندها مرض اسمه ايه فقد لذة الالتزام فقد الاحساس بلذة الدين طب ليه حاسه بالموضوع ده ليه طب شوف بقى في اخت تانية بتقول سؤال بيحيرني الامه في غفله بتبعد عن ربها يوم بعد يوم هنفوق امتى هنستعد ونعد لاعدائنا امتى امتى النصر هنظل امتى مستضعفين صبرنا نفذ بعد ما كل اذلاء العالم او الاذلاء تجرؤوا علينا بشرنا بشرك الله بالجنه شوفوا اخر كلمه كاتباها في المشكله بتاعتنا بتاعتها بشرنا بشرك الله بالجنه انا عايز انا حاسس ان البنت بتقول هو في في الدين حاجه جميله هو في في الدين لذه هو في في الدين احنا تعبانين الدين بقى كله هم الدين بقى كله مشاكل انا مش بقول ان الدين كده ده انا بنقل لك انا بترجم لك كلامها انا بترجم لك كلامها عشان نبدا نتكلم في المشكله الخطيره اللي انا عايز اتكلم عنها النهارده والمعنى الخطير اللي انا باذن الله سبحانه وتعالى اتمنى على الله ان يوصل لنا كلنا النهارده بشرنا بشرك الله بالجنه ده انا حاسس ان واحده يعني خلاص هي هي دلوقتي يعني بتتهاوى للارض وبتقول حاجه يا جماعه نقطه ميه بارده يا جماعه على الحلق اللي تمزق من العطش يا اخوانا حاجه جميله نحس ان في حاجه جميله في الصحراء اللي احنا فيها والتعب اللي احنا فيه يا اخوانا عايزين نحس بلذه عايزين نحس بامل عايزين نحس بمعنى السؤال الثالث برضه احنا بنحاول نجيب يعني مجموعه من المشاكل اه ونبدا ايه زي ما جبنا مشاكل مثلا الف... الشباب والفتيات فانا مش عايز بقى اكرر مشاكل شباب وفتيات زي ما جبنا مشاكل الشباب والاكتئاب النفسي والتوتر المرضي والعلاج النفسي وعملنا حلقه عنها حلقه الاكتئاب النفسي زي ما جبنا واتكلمنا برضه ايه اللي بيوصلنا للمرحله ديت زي ما جبنا باذن الله سبحانه وتعالى آه، انا هتجنن يا شيخ ال ال ال ال ال الضياع النفسي اللي وصل له كثير من الملتزمين انا خايف انا الان انا ضايع انا انا انا انا وبدانا نتكلم عن برضو المشكله ديت في المره اللي فاتت يعني بفضل الله المره دي بقى برضو المشكله الثالثه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا كنت ملتزم بالمظهر خجول آه المهم الكلام ده كله حتى تفتحت عيناي على واقعي ولله الحمد جميل جدا يعني هو بيقول انا فقت انا بقيت ملتزم بح- او بحاول التزم بس السؤال دلوقتي انا ليا اخ كان بسبب من اسباب التزامي ولكن يعني الفتره اللي فاتت دي لما التقيت بيه لقيته اثر دقنه اثر لحيته حياءه قل يعني دي كلمه بقى وراءها ما وراءها صار يتحدث مع الفتيات على الفيسبوك بقى شخصيه جريئه هجوميه هجوميه يعني قاعد يشتم في المشايخ مع من يخوض في اعراض يعني آه، آه، الذين علموهم الدين من اكتر من 20 سنه انا اريد طريقه لاعظ بها يعني قضيه الانتكاس يعني قضيه ملتزم وبينزل يعني نزول مستوى التزام كثير من الملتزمين والملتزمات والاستسلام للامر الواقع الكسره اللي حصلت عند كثير من الملتزمين والملتزمات في الثلاث سنين الاخرانيين انهم اتكسروا للواقع بقى ما بيجرؤش ان يقول ان النقطه الفلانيه حرام ان الموضوع الفلاني حرام بقى خلاص بقى ماشي مع الايه يعني ماشي مع ال- مع الفلو بتاع ال- ماشي مع التيار وخلاص ايه يا جماعه الشباب نافر من الدين ليه يا جماعه الشباب ال- الشباب ملتزم وبينتكس ليه يا جماعه ملتزمين وعايشين تعبانين وفاقدين لذه الدين ليه يا جماعه يا اخواني في الله عارفين النهارده الدرس بتاع النهارده عنوانه ايه عارفين الدرس بتاع النهارده الشعار بتاعه ايه؟ هي اوضه يا حضره هي اوضه يا حضره فاكرين زمان كان في مسرحيه زمان فواحد بيقول لي واحد نبدا ندخل بقى في الموضوع بتاعنا واحد بيقول لي واحد انا ومراتي وحماتي ووالدتي وعيال التمانية قاعدين في اوضه فقال له يا راجل حرام عليك سايبين الشقه كلها وقاعدين في اوضه قال له ده هي اوضه يا حضره انت مش فاهم فالراجل ده يا جماعه اللي متكربس اللي خانق نفسه وخانق عياله و... و... وحماته بتنام تحت السرير و... و... و... ومراته بتنام على الشباك وهو بينام على الارض والعيال بيناموا طبقات فوق بعض الراجل ده غلبان يا جماعه ليه اصل هي اوضه يا حضره انما تخيلوا لو اكتشفتوا ان الراجل ده فعلا في شقه كبيره وواسعه وعامل في نفسه كده خانق نفسه وكل اللي معاه في اوضه واحده الراجل ده يبقى عاقل يا جماعه الراجل ده يبقى بيفهم الراجل ده بقى لو بعت لنا على الفيسبوك في افتح لي قلبك وقال انا مخنوق يا شيخ انا تعبان يا شيخ انا بتعذب يا شيخ انا ما عدتش حاسس باي حاجه بعملها يا شيخ انا محتاج قلب جديد انا هو مش محتاج قلب جديد هو محتاج عقل جديد الاخت دي مش محتاجه قلب جديد الاخت اللي بتقول انا ما عدتش حاسه باي حاجه بعملها انا يعني بقول لكم يا جماعه ان في مشكله تانية كبيره قوي قوي قوي عند الملتزمين والملتزمات ان هم عايشين في دور هي اوضه حضرت هو الدين كله بقى عنده اوضه المصيبة انك تكتشف ان الدين ما هوش اوضة ان الدين شقة كبيرة واسعة المصيبة انك تكتشف ان الدين ما هوش شقة ده الدين قصر كبير واسع القضية انك تكتشف ان الدين مش قصر ده الدين مبنى عظيم يساعي البشر كلهم بكل ميولهم واتجاهاتهم ورغباتهم انما مصيبة الملتزمين بتوع هي اوضة حضرة اللي بسبب انهم خنقوا الدين في حاجة واحدة خلوا الدين شيء واحد هو الدين شيء واحد الدين هو الدين يا جماعه صلاه وصوم بس هو الدين يا جماعه بعض اخواني كنا مع بعض رحنا تدبر مع بعض وقعدنا يعني كذا ساعه كده وسط المناظر الطبيعيه والتسبيح رحنا مقابر مع بعض وقعدنا نتدبر في المقابر حتى فاكر تعليق واحد منهم انا انا كنت فاكر ان انا لما اجي المقابر شخصيتي هتتقفل وهبقى الملتزم الكئيب وهبقى النماذج اللي انا طول عمري خايف ان انا ابقاها انا حاسس ان انا فرحان انا حاسس ان انا صدري انشرح اكتر انا حاسس ان انا بستمتع بالدين اكتر انا حاسس ورحنا مقابر مع بعض وقعدنا في التدبر مع بعض وقمنا ليل مع بعض وطلعنا فسح مع بعض وكلنا جيلاتي مع بعض واتعشينا مع بعض و- ويعني وعملنا حاجات كتير جدا فضل ومنة الله سبحانه وتعالى مع بعض فوانا ماشي مع يعني بعضهم امبارح قلنا يا هو الدين جميل قوي كده هو الدين حلو قوي كده امال الناس خانقه نفسها ليه هو الدين واسع قوي كده الدين الواحد بدأ يفكر الدين ده الدين ده يعني دموع في قيام الليل الدين ده يعني شاب ضايع راح يزني كلمته عن ربنا دموع الندم اللي نازله من عينيه منوره بتنور الدنيا كلها الدين الدين حياه اجتماعيه الدين اجابه دعاء الدين دعاء دعاتيه لربنا امبارح والنهارده بيتنزل وقلبك هيموت من الفرح مش بالاجابه مش بد... مش بالنعمه بالمنعم اللي نزل عليك الاجابه الدين كرامات الدين عطاءات الدين طريق جميل الدين متع الدين بهجه الدين رب يريد انه يسعد قلبك رب يريد انه يفرح قلبك الدين ود الدين اخوه الدين حب حقيقي الدين انك بتلاقي اخوات بتحبوكي وتحبيهم الدين انك انت بتموت عشان اخوك واخوك بيموت عشانك الدين دعوه الدين تضحيه الدين مجاهده الدين عباده الدين قصص تيسير هدايه الدين رؤى صادقة من الله سبحانه وتعالى بتنور لك الطريق وبتبشرك الدين فرحة يا جماعة الدين أفراح يا جماعة المصيبة إن احنا حولنا الدين لهي أوضة يا حضرتك قفلنا الدين ده الدين بقى عنده صلاه وصوم بس ده الدين بقى عنده كل واحد بقى قفل الدين الدين ده عندنا بقى طلب علم بس الدين عندنا بقى إيه، خ- كلام في قضيه واحده بس وكلام في موضوع واحد بس الدين عندنا احنا يا جماعه لو عشنا الدين الدين ده امتع شيء على وجه الدنيا والله العظيم متعه الالتزام الحقيقي امتع من كل النوادي والفنادق والشواطئ وامتع من كل المحرمات الدين لذه مهوله ولكن للي بيطبق الشرط قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ادخلوا في الاسلام ايه ها حد يكمل معايا ادخلوا في السلم ايه كافة الدين one package يا جماعة الدين ده one package على بعضها الدين ده الذين جعلوا القرآن عضين قال لك يعني خلوا القرآن عامل زي أعضاء الجسم كده زي أعضاء قطعوا القرآن خلوا القرآن أجزاء فلما بصوا للدين لقوا الدين صعب زي بالظبط اللي يقول لك في الشريعه هو ليه المراه نص الراجل هو ليه عامل زي الحسنه اللي في وش المراه يعني في نساء بتعمل الحسنه دي صناعي من كتر الحسن اللي فيها حتى سموها حسنه من الحسن اللي فيها رغم ان الحسنه سودة ولو جبنا الكاميرا على الحسنه بس هتلاقي الشاشه سودة والمنظر وحش جدا انما لو صورنا الوش على بعضه هتلاقي الحسنه دي اضافت حسن وجمال للوجه على بعضه هو ده الدين كل حاجه فيها جميل كل شيء فيه جميل كل شيء فيه ممتع كل شيء فيه مبهر كل شيء فيه لذيذ بس على شرط ادخلوا في السلم كافه ما تقفلوش الدين كافه كل الدين انت- احنا فاكرين يا جماعه ان اللي بيزود على نفسه في الدين ده بيشد على نفسه يا ابني انت تزداد استمتاع اقول لكم حاجه اكتر حاجات في الدين الاخوه والاخوات والناس بتبعد عنه بسببها هي اكتر حاجات بتدوقك متعه فيه التضحيه المجاهده الاتصال بالله الزهد في الدنيا دي اكتر حاجات بتجيب متعه في دين ربنا سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافه ما تقفلوش الدين ما تحولوش القصر الكبير قوي لاوضه واحده فتلاقي الشاب مخنوق من الدين مش عايز يلتزم ليه ما هي اوضه يا حضره هيجي فين ما هو لما بيبص بتبص للاخت ولا بيبص للاخ يلاقيه قاعد يعاني في اوضه فطسان هيدخل وراك يعمل ايه وتلاقي الشباب بدا ينتكس وبدا يقصر لحيته وصاحب قصر دقنه بقى. ليه لانه هو عايش نفسه ان الدين اوضه فمش قادر يستحمل في اول ما بيلاقي شباك بيقوم ناطط منه ليه لانه هو عايش نفسه في اوضه هو لو دخل في القصر عمره ما هيفكر بره عمره ما هيفكر عشان كده يعني كان في حوار الوقت بيني وبين احد اخواني واحنا في الطريق كنا بنتكلم عن جماعه الاخوان المسلمين هو ممكن يكون الكلام غريب قوي ان انا اقول حاجه زي ديت بس سبحان الله وشاك جه في ذهني دلوقتي فبي فبنتكلم ان جماعه الاخوان المسلمين لما فرد بيدخل فيها بيعملوا ايه بيتجوزوا من بعض فتلاقي الاخ دهوت اه، اتجوز اخت دهو واخت ده هي اتجوزت دهو ففي مصاهره فبقى في ارتباط بالمصاهره وبعد كده تلاقي حياه اجتماعيه بينهم وبين بعض يتفسحوا مع بعض ويسافروا مع بعض ويروحوا مصايف مع ويروحوا كل حاجه مع بعض فبقى في حياه اجتماعيه وفي نفس الوقت في جلسات ايمانيه مع بعض فبقى في ارتباط ديني مع بعض وفي نفس الوقت في رساله مشتركه بينهم وبين بعض فبقى في ارتباط وفي نفس الوقت يشغلوا بعض اللي عنده شركه يشغل كل الايه الاخرين عنده ده فعلا دي جماعه الاخوان المسلمين فعليا يعني واللي إيه، انتوا عارفين ان انا يعني يعني يعني فضل الله سلفي واحب كل الجماعات الاسلاميه كلها ما دامت على منهج اهل السنه ولكن انا ب... انا برصد لك واقع فتلاقي تدخل مثلا الشركه بتاعت الفلان تلاقيه مشغل كل ال- اخوانه معاه وتلاقي المحل بتاع فلان مشغل اخوانه معاه وتلاقي فلان وفلان وفلان عملوا تجاره مع بعض فبقى التجاره مع بعض الرساله مع بعض العباده مع بعض الحياه الاجتماعيه مع بعض المصاهره مع بعض يسيبوا بعض دول ازاي مين اللي يقدر يفرق جمع زي ده بقى يعني يعملوا لهم بقى معتقلات ي- يضربوهم بالرصاص من الطيارات يضربوهم بالار بي جيهات من العربيات الهمر اللي جاي يا عم يعملوا لهم اللي هم يعملوهم دول ناس عرفوا يعني ايه اخوه دول ناس عرفوا يعني ايه انصهار داخلي دول ناس عرفوا يعني ايه ترابط يا جماعه انا عايز اقول لكم ان الدين لما بيتفتح الدين لما بنكتشف الاصل محدش هيفكر انه يخرج هيبقى بالظبط زي قول الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها ايه لا يبغون عنها حولا مش عايز يغير مش عايز يسيبها يعني اللي عنده عربية نفسه ي- ي- يجيب عربية أحسن اللي عنده شقة نفسه في شقة أحسن إنما الدين يا جماعة زي الجنة بالظبط لا يبغون عنها حولا اللي يعرف حقيقة القصر عمره إنما اللي قاعد لي جوه أوضة خانق نفسه ومكره الناس في الدين ومنفر الناس من الدين ولما بينط من الشباك يقول لك يا أخي الدين كان صعب يا ابني أنت ظالم الدين معاك اللي انت بتعمله ده مش شمولية الاسلام مش شمولية الدين مش عشان كده علماء التربية اتكلموا في مفهوم التوازن التربوي انك لما تربي الاخ ما تقولوش الدين صلاة وصوم بس ما تقولوش الدين دعوة بس ما تقولوش افتح له الدين على بعضه عرفوا اسماء الله الحسنى عرفوا الحالة الاجتماعية عرفوا الاخوة عرفوا الحب في الله عرفوا التضحية عرفوا ال- نصرة الدين ب- عرفوا كل الافاق اللي تعرفوا جمال الدين عشان كده ليه ربنا قال ادخلوا في السلم كافة لان جمال الدين مش هيبان غير لما يبقى على بعضه جمال الدين مش هيبان غير لما يبقى الصورة كلها على بعضها عشان كده الكلمة الخطيرة قوي قوي قوي قوي اللي بتفهمنا ان احنا مش طبقنا الدين احنا خدنا اوضة وقفلنا على نفسنا فيها وقلنا ان هي دي الدين الكلمة الخطيرة قوي كلمة ابن تيمية رحمه الله كلمة دي يا جماعة عايزة كتب تتشرح فيها هو بيقول ماذا يفعلون بي جنتي في صدري جنتي في صدري الكلمة دي ما يعني انا ما اعتقدش ان في انسان يقدر يشرحها مهما كان بلاغته انتوا عارفين يعني ايه يا جماعه جنتي في صدري يعني يا جماعه ابن تيميه مش بيقول انا جوايا فرحه مش بيقول انا جوايا سرور مش بيقول انا جوايا سعاده انا جوايا جنه انا جوايا جنه يا ناس يعني ايه انا جوايا جنه الجنه دي فيها الف فرحه وفرحه الجنة دي فيها ألف سبب للسعادة الجنة دي فيها مليون فرح هي الجنة دي فرح واحد ولا فرحين ولا ثلاثة الجنة بيقولك أنا ماشي صدري ده مجمع أفراح أنا صدري ده فيه ألف فرح وفرح جنتي في صدري كلمة مهولة هيعملوا لي ايه هياخدوا مني ايه ده انا يا ناس ماشي وجوايا جنة زي الجنة اللي عرضها السماوات والارض جنة من المشاعر والايمانيات انا ماشي جوايا جنة انا ماشي جوايا افراح فرحان باسماء الله الحسنى انا بكلمكم دلوقتي وقدامي في الحيطة الناحية التانية لوحة الاسماء الحسنى كل ما ببص الاسم بفرح بربنا كل ما ببقى ابص الاسم الوكيل يا سلام ده انت لما بتوكل محامي شاطر بتحطه في بطنك بطيخه صفر وتروح تنام امال لما ربنا اللي يبقى وكيلك ولله المثل الاعلى كل ابص الاسم الحميد قدامه اهو يعني يقول لك يستاهل الحمد كل حاجه ربنا بيعملها كلها حمد كنت مع بعض يا اخواني دلوقتي طلعنا كده على الطريق السريع ورحنا كده ايه آه آه الفخراني فاجأ كده ايه ناكل بليله مع بعضه يعني حاجه كده بعض اخواني وحبايبي يعني فواحد مننا جايب ابنه الصغنن فابنه عاي يعني ابنه عايز يجري حافي والدنيا برد وابوه عايز يلبسه الشبشب اللي في رجليه فالواد بيقاوم وابوه بيقاوم والواد بيقاوم يعني ضايقوني بقى يا جماعه خنقتونا فانا حتى بص قلت سبحان الله ولله المثل الاعلى بقول لابوه انت خايف عليه من ايه قال الواد بيجي له برد بسرعه فالولد مخنوق من الشبشب ومعتقد ان هو لبسه ليه هيضيق هيضايقه هو مش فاهم ان هو لو ما لبسوش ممكن ينام اسبوع بين الحياه ويموت والموت في دور صعب فقلت سبحان الله ولله المثل الاعلى البني ادم بيتعامل مع ربنا كده مت- معتقد ان الدين عايز ي- يكبته ان الدين عايز يأيده ان الدين عايز وهو مش عارف ان الامر اللي متضايق منه ده هيعيش تعاسة الدنيا والاخرة من غيره هيهلك في الدنيا قبل الاخرة من غيره هيضيع في الدنيا قبل الاخرة من غيره قضية انك انت جنتي في صدري انا فرحان يا رب انا فرحان باسماء الله الحسنى انا فرحان باسم الله يعني كل اسماء الله اسم الله المؤمن اسم الله المؤمن ده يا جماعة يعني في فترة من الفترات يعني مثل للواحد اخطر اسم في اسماء الله الحسنى المؤمن يعني اللي طول ما انت معاه انت في امان مهما كان في مشاكل في مصادر للخطر في في في اسم الله المؤمن اللي بيأمنك اللي طول ما انت معاه انت في امان اسم الله سبحانه وتعالى اسم الله الكبير يقول لك ربنا كبير ربنا لا يمكن هيسيبنا ربنا لا يمكن هيتخلى عنا اسم الله المانع يقول لك فلان منع الاعداء ان يصلوا الى فلان المانع اللي يحميك ويحفظك اسم الله سبحانه وتعالى اسم الله المغني يعني ده في رواية طبعا الوليد بن مسلم اسم الله المغني المغني ده يغنيك عن الدنيا واللي فيها يغنيك عن البشر واللي فيها يغنيك سبحان الله العظيم اما الواحد يعيش فرحان فرحان بكرم الله شوفوا لما النبي عليه الصلاة والسلام يوصف ربنا يقول يمينه ملأى لا تغيضها النفقة سحاء الليل والنهار سحاء الليل والنهار ديت ما, ما- ما فهمتهاش ففتحت يعني في في علماء اللغه اشوف علماء اللغه قالوا ايه في الس- في ال- في, ال- في السحو في فلقيت ان السيل الساحيه اللي بتجرف اللي ممكن تقشر الحاجه والثمره من قشرتها من قو- من قوه السيل سحاء الليل والنهار يعني الخير نازل من يمين الله فيضانات يعني الرحمات نازله من يمين الله فيضانات طب انا الوقت ولله المثل الاعلى انا اب فانا بكسب كل يوم 10000 جنيه وبقول لكم انا بصرف ال 10000 جنيه تتوقع كده ان 90% من ال 10000 جنيه دول بيتصرفوا على مين على اولادي مش دول احب ناس ليا فلما الرسول يقول ان ربنا سحاء الليل والنهار ان يمين الله الخير نازل منها فيضانات لمين بقى للكفره للملاحده للبوذيين للبراهمه للي بيسجدوا للبقر ما هو بالتأكيد لعباد الله الصالحين يعني ده كلمة تملى قلبك فرح فرح بعطاء الله فرح بكرم الله فرح بإجابة الدعاء كل مرة الواحد يدعي يرفع إيده ويقول يا رب وتتنزل الإجابة يا فرحتك بالله يا فرحتك بربك الكريم فرحان بغنى الله لما النبي يقول ل- لربنا اسالك من الخير كل دعاء ده لما باجي ادعي في الصلاه بضحك يعني الواحد بيبقى يضحك غصب عنه اسالك من الخير كل عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم السؤال ده يت- الطلب ده يتطلب من مين مين اللي من اهل الدنيا طلب منه الطلب ده يعني الواحد ساعات يبقى يعني بيبقى عايز يدعي بيه مش عشان الدعاء بس نفسه يعني الدعاء نفسه نسأل الله من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أمين ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أمين ولكن الواحد بيبقى بيدعي بالدعاء ده عشان يفرح بربنا عشان يفتكر ربنا ممكن يعمل له ايه عشان يفتكر كرم ربنا الفرح الفرح الفرح بتنزل الله انا يا رب عشان انا يا رب يعني انت ممكن يقول لك يعني تخيلي كده بقى يعني إيه عربيه كده بقى ايه 4 باي 4 ولا عربيه مفيمه و- وقامت واقفه قدامك اه وقام نازل منها ناس مسؤولين بقى والحاجات اللي بتبقى في ودانهم ديت وبيتكلموا باللازلكي انت مطلوبه دلوقتي ايه المحافظ عزمك عنده في بيته المحافظ عزيم انا انا ده انت هتقعدي تتكلمي سنه عن ان ده انت طول عمرك هتفضل تتكلمي عن المحافظ عزمك في بيته يعني مره دخلت محل يعني شاب من الشباب يعني بيصلح آه، حاجات معينه في المحل بتاعه يعني فلقيته معلق صوره المحافظ وهو بيسلم عليه كان بيلعب ملاكمه زمان ولا العاب قوه بيسلم عليه. قلت سبحان الله عشان مره المحافظ اللي زمانه مات بقى ولا زمانه اتشال وجيبه ده له 50 واحد المحافظ مد ايده وحط ايده في ايده حاططها ومبروزها ويا سلام سلم وبيتباهى قدام الدنيا امال الله الله لما يقول للملأ الأعلى حمدني عبدي وأثنى علي عبدي أمال لما الله يتنزل يعني تخيلوا كده لقينا وفد جاي من رئاسة الجمهورية ونازل قدام بيتك إيه رئيس الجمهورية جاي يزورك أنا مخصوص طب أمال الملك متنزل عشانك ملك الملك كله دي مش تفرح يا جماعة الفرح يا جماعة الفرح برد الله علينا في الفاتحة الفرح بالجنة الفرح بالإسلام يعني انا عايز اقول يعني ابن تيمية بيقول جنتي في صدري ليه ليه كلمة جنتي في صدري جمال الدين مش هي اوضة يا حضرة الصورة اللي بتحسسني بجمال الدين قوي سورة الفاتحة سورة الفاتحة بتفهمك الدين ده جميل قد ايه الدين ده عظيم قد ايه لما ربنا يقول اهدنا الصراط المستقيم كل كلمة فيها بتحسك بجمال الدين اهدنا الصراط بدأت ادور في كلمة الصراط اشوف يعني ايه الصراط كلمة الصراط دي يعني ايه لقيت ان ال- السرايط في اللغة الفلوذج يعني ايه الفلوذج زي البسبوسة بالفستق كده يعني زي البسبوسة بالمكسرات كده حاجة يعني تحفة يعني حاجة كانت زمان بيعدوها يعني من ولائم الملوك الحلويات اللي الملوك والمالتي مليونيرات الحيوانات بس اللي بياكلوها فيعني يا جماعه الصراط ده الطريق الجميل الطريق الممتع الطريق المبهج ربنا بيقول لك الطريق جميل قد ايه الصراط يعني يقول لك فرس سرطان يعني بياكل الطريق اكل يعني الطريق السريع الطريق اللي مش هتتعطل فيه اللي مش هتتبهدل فيه يقول لك الصراط يعني الطريق الواضح الطريق الواضح السلس السهل يقول لك استرط الطعام يعني آه، بلع اللقمه على طول بسرعه بالعم ام ايه منزلها في المعده الطريق السهل يا جماعه يعني كلمه الصراط دي جمعت معاني السهوله والجمال والمتعه والبهجه والفرحه والسرعه والوضوح ده الصراط هو ده الطريق طب يعني ايه اهدنا الهدى اللي هو نور الشمس يعني ده طريق الدين ده طريق النور كله لما ربنا يقول الله نور السماوات والارض يعني كل ما هتقربي من ربنا انت بتقربي من النور يعني كل ما تقرب من ربنا انت بتقرب من النور في الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم ده اسم جميل قوي الحمد لله رب العالمين ماشي الرحمن الرحيم قال لا تاني ده احنا لسه في البسمله قلنا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بعض المفسرين قال لك لان اكتر صفتين شواهدهم ماليه الكون كله هي الرحمن الرحيم اما سمعت الكلمه دي اتصدمت قال لا امال انا مش حاسس بكده ليه انا بالنسبه لي مثلا اسم الله العظيم عظمه الله في الكون كله اسم الله القدير اسم الله الخالق مثلا يعني ده اكتر اسماء انا شايف ان شواهدها ماليه الكون فالواحد رجع يقف مع نفسه كده الرحمن الرحيم يعني الدنيا كلها رحمات حتى بص في جسمي يا نهار ابيض ده انا ست سنين بدرس في كليه طب رحمات ربنا في جسمي لو الرئه كانت اقل شويه كان الانسان ماشي ينهج والعياذ بالله يلهث زي الدواب قال رحمات ربنا في الكون في الشمس في بعدها في حجمها في القمر في بعده في حجمه في القشره الارضيه في نسبه الاكسجين رحمات ربنا في تنزل القران رحمات ربنا في اجابه الدعاء رحمات ربنا زي ربنا عامل العاصي ومن باب اولى زي ربنا عامل الطائع رحمات ربنا في رؤيه ربنا يوريها لك في فتره انت تايه فيها يدلك فيها على طريق بس احذر انها تكون من الشيطان طبعا اهل التاويل هم اللي فاهمين الرؤيه الحق من الرؤيه من الحلم اللي من الشيطان رحمات ربنا في تي في, الك في تيسير الهدايه رحمات ربنا اللي خلت خلتكم قاعدين الوقت يا شباب ونص مليون موقع اباحي بينكم وبينهم ضرب على زرار مين اللي جابك مين اللي جاب قلبك مين اللي جاب بنصيتك عشان تسمع عن ربنا مين اللي اخذ بقلبك اليه والشباب اذكى منكم واقوى منكم وممكن يكونوا احسن مننا كلنا وقاعدين الوقت بضربه زرار قدام الموقع الاباحيه اشمعنى انت اللي ربنا اختارك اشمعنى انت اللي ربنا سمعك اشمعنى انت اللي ربنا جابك الرحمن الرحيم من ساعتها وانا لما باجي في فتح اقرا الرحمن الرحيم احس ان انا قلبي بيتغسل في نور رحمه الله احس ان الرحمن الرحيم ده زي احساس اللي عنده فشل كلوي لما بيقعد على مكنه غسيل الكلى ده غسيل قلب بقى بتملى قلبك بحسن الظن بالله ربك الرحمن الرحيم افرح الفاتحه كلها جمال الطريق زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها مالك يوم الدين يعني ايه مالك يوم الدين يعني انتوا عارفين آه، يعني بعض المفسرين قال لك الدين يعني الجزاء يبقى يوم الجزاء والدين يعني الحساب يبقى يوم الحساب والدين يعني الخضوع يبقى يوم الخضوع في واحد تاني قال لك قال لك يا جماعه الدين هو الدين يعني ايه الدين هو الدين يعني اسمه يوم الدين هو اليوم بتاع الدين يعني ايه اليوم بتاع الدين يعني زي ما اقول لواحد عريس مثلا ده يومك يا عريس ده ليلتك يا عريس ده يوم الدين ده اليوم اللي هيظهر فيه عز الدين وجمال الدين وعظمة الدين اليوم اللي هيتعرف فيه جمال جلسة الضحى اللي كنت بتقعد تتوب فيها ومش قادر تكملها اليوم اللي هيتعرف فيه جمال القيام اليوم اللي هيتعرف فيه الذكر جميل قد ايه اليوم اللي هيتعرف فيه الدين بيرفع قد ايه اليوم اللي هيتعرف فيه جمال الصيام اليوم اللي هيتعرف فيه جمال الدين الدين بيعمل جمال قد ايه يا جماعه في الحياه يعني مالك يوم الدين ده ان ان ان اليوم اللي هيظهر فيه جمال الدين جمال الاسلام عكس بقى يعني يوم الدين برضه ال- النص درجه في الثانويه العامه بتخلي شاب بدل ما يدخل كليه هو عايزها في بلده بيروح كليه تانية ما هوش عايزها في بلد تانية ويتلطم اربع سنين بقى في المواصلات قال له يعني يا ندمي بيقول لك يا ندم اني ما ذاكرتش يا ندمي حته الارض الفلانيه كانت ب- يعني كان يعني والدتي الله يرحمها عندنا في المشاية في المنصورة متر الأرض وصل لقرب ال 100000 جنيه فتقول أنا كان معروض عليا المتر ب 35 قرش وبالتقسيط فتعلمت كلمة يا ندمي بقى كلمة يا ندمي يا ندمي يا ندمي بقى بتاعت يوم الدين بقى يوم ما فعلا الناس تعرف الدين ده كان مهم قد ايه الدين ده كان جميل قد ايه الدين ده كان ممتع قد ايه الدين بيدي النهارده بهجة ومتعة قد ايه تخيل بقى كلمة يا ندمي يومها تطلع بشكل منظره ايه تخيل بس جمال الدين يوم الدين ساعة حوض النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الصلاة يطرد ليه ما عليهوش علامة الوضوء علامة الوضوء ديت هي كلمة السر اللي لازم يدخل الواحد الحوض بسببها لما واحد النبي يقول له سحقا سحقا ليه بدل بعد النبي بدلت بدلت حجابها وبدلت وبدلت ع... عفها وبدل اخلاقه وبدل شريعته واتبع واتبع شرايع تانية بدل لما واحد يطرد تالت اللي هو بقى ايه شايل على رقبته بقرة ولا جاموسة اللي هو كان حرامي اللي كان بيغل اموال المسلمين اللي كان بيسرق ناس امال اللي بيسرقوا بلاد بقى امال اللي بيحطموا بلاد والعياذ بالله امال اللي مضيعين الامم بتاعتنا الطغمة اللي كابسة على نفس البلد في الحكم ربنا يخلصنا منهم يا رب اللي مضيعيننا ومخلينا تسمع عن اليابان قلبك يدوب من كتر جمال جمال اخلاقهم وجمال تعليمهم تسمع عن امريكا قلبك يتقهر من كتر جمال النظام السياسي بتاعهم انا مش بقول ان ده كامل بس في جمال الاسلام اعظم بس احنا مش عارفين تسمع عن اوروبا تبهر من جمال القواعد الاخلاقيه بتاعتهم ترجع لبلدك تاني تقول منهم لله اللي كابسين على نفسنا ومضيعين جمال الدين وراميين الشباب ما بين مواقع اباحيه وما بين مخدرات عشان يدمروهم ما يفكروش في جمال دينهم في ازاي يطبقوا جمال دينهم فده بقى يجي يوم القيامه سحقا سحقا لمن بدل بعدي وبعد كده بقى تخيل بقى على حوض النبي عليه الصلاه والسلام تخيل بقى احنا داخلين يا نهار ابيض عمر يا رجاله عمر داخل والكل بيكبر وبعد كده النبي عليه الصلاه والسلام جه الله اكبر والكل فرحان بعد كده قال لا لا لا ده مصعب بن عمير جه ابن تيميه يا جماعه والله حسيب الجميع ربنا يجعلنا جماعه من اهل الجنه الامام الشافعي وصل يا اخوانا الله اكبر الامام فلان الشيخ فلان ال... لا لا لا فرح يا جماعه فرح الدين فرح الدين ده فرح زي ما ربنا قال في سوره الكوثر سوره الكوثر زي سوره الفاتحه كده بتقول لك الدين ده فرح هو سوره الكوثر بعد سوره ايه بعد سوره المعون سوره المعون اللي هي اخر ايه فيها ويمنعون المعون خلاص مش عايزين يدوا حاجه ما دام ده مسلم ما تدلوش ما تدلوش حبه الملح ما دام ده مسلم ما تدلوش شربه الميه ما دام ده مسلم ما, ما تعاملوش ولا تديله حاجه فجت سوره الكوثر بعد سوره المعون سوره المعون ويمنعون يبقى اخرها يمنعون سوره الكوثر اولها ان ايه اعطيناك عكس المنع لو منعك اهل الدنيا شوف انا هديك ايه بقى شوف انا هديك ايه وهم منعوك الايه المعون الحاجات البسيطه الحقيره الصغيره يعني واحده جاره عايزه تستلف من جارتها حله آه هات لي يا ابني بصلتين من جارتي المعون الحاجات الصغيره اللي الناس بتحتاجها من بعض انما ربنا لما قال ان اعطيناك قال الكوثر يعني ابن عباس بيقول لك الخير الكثير ايه الكوثر ده يا جماعه الكوثر ده في حته وصف في السنه كثير منا غفل عنها ما خدش باله منها ان على ضفتيه قباب اللؤلؤ الوصف ده يا جماعه ما يعديش كلمات القران والسنه معجزه للي عايز ربنا يفتح عليه بقى في التفسير وفي الحديث معجزه يعني ايه على حفتي قباب اللؤلؤ عارفين لما تمشي على النيل فتلاقي التندات اللي الحكومه بتعملها ويجي كل واد وبنت يقعدوا يجاهدوا مع بعض في سبيل الله والعياذ بالله اه التندات دي فعلى الكوثر بقى التندات دي بس من لؤلؤ بقى طب والنبي هيعمل بقى ايه ده الكوثر ده بتاع النبي عليه الصلاه والسلام ده نهر جوه ملك النبي في الجنه بس ده ده تخيل بقى يعني ان انت ليك نهر من ضمن اصناف النعيم بتاعتك نهر يعني حاجه يعني حاجه مهوله طب النبي هيعمل بيه ايه يعني النبي ما هو هيقعد في في مكان واحد النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام ده يا جماعه الكوثر ده ضيافه النبي لامته كل واحدة من قباب اللؤلؤ دي يقعد عليها واحد بقى ومراته واحد وأسرته واحد وشلة الحبايب بتوعه فالنبي بيستضيف الأمة كلها على نهر الكوثر منظر رهيب إن أعطيناك الكوثر منظر الأمة كلها ملفوفة حوالين النبي على نهر الكوثر فصلي لربك وانحر قال لك ده العيد الكبير بتصلي وبعد كده تذبح الأضحية بتاعتك يبقى منظر النبي والأمة كلها حواليه في العيد الكبير بعد صلاة العيد يعني الدين ده كله فرح ربنا بيقول للنبي انت زعلان ليه انت حزين ليه انت حزين عشان اللي بيقولوه شوف المنظر بقى بتاع الامه كلها وهي حواليك في الفرح بتاع الجنه والامه كلها حواليك في صلاه العيد الكبير واستنوا يا جماعه ما حوض النبي ده جاي من نهر الكوثر يعني فرح يوم القيامه يعني يوم القيامة والأمة كلها حوالين النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا بنصرخ من الفرحة كل ما شخصية من الشخصيات التاريخية المؤمنة المجاهدة والعلماء كله بيدخل ده فرح ده فرح مهول أول مرة نشوف بعض بقى أول مرة كلنا نعرف بعض والنبي عليه الصلاة والسلام بيسقينا بإيديه يعني شوف الفرح بقى 100 فرح النبي اللي بيسقي ابن تيمية بإيديه وبيسقي الإمام الشافعي بإيديه ويسقيك بإيديه ويسقيك بإيديه إيه الفرح المهول ده إيه الأفراح العظيمة ديت ايه ده يا جماعه الدين جميل عشان كده وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم ده يومكم ال- يوم الفزع الاكبر انتوا مالكم بالفزع الاكبر الملتزم ماله بالكلام ده الملتزمه مالها بالكلام ده النهارده كنت بسمع في صلاه الفجر ولا بسمع فين مش فاكر بسمع ايات عن يوم القيامه انا يعني ممكن يكون اللي جنبك بيبكي من الكلام عن الصراط والكلام عن الحوض والكلام عن الميزان وكلام انا قاعد اتخيل يا نهار ابيض ايوه كنا في صلاه الفجر فعلا في خاتمه سوره قاف يوم تشقق الارض عنهم صراع انا قاعد اتخيل كده احنا هنقوم عشان ننظر لوجه الله هو احنا يوم ده يوم القيامه ده يا جماعه احنا ده ربنا وشاء ربك يا جماعه يعني الواحد ممكن عقله يطيش من المعنى ده اصلا هو انت انت بتفكر في الصراط انت بتفكر في الميزان هنا سيدنا موسى اول ما النبي عليه الصلاه والسلام بي بيقوم من من نفخه الصاق بيلاقي سيدنا موسى باطش بقائمه من قائم الع- بالعرش عايز يقرب من ربنا على قد ما يقدر هيموت من الشوق الى الله الواحد متخيل ان يوم القيامه ده ال- ال- الاهل الشوق الى الله بياخدوه بنظره تانية خالص او يعني مش بنظره تانية يعني بيبقى في معنى اضافي في صدرهم غير الفزع بتاع الصراط والميزان وتطاير الصوف ده في حاجه تانية انا ممكن اشوف ربنا انا انا انا فعلا ممكن الوقت اشوف ربنا حاجه تنخلع لها القلوب الدين جميل مش هي اوضه يا حضره حرام علينا يا جماعه حرام علينا اللي احنا عملناه في ديننا والله العظيم حرام علينا حرام على كل اخ عقد الناس في عيشتها اول ما التزم قام ضارب ال 111 في وشه وقام ماشي في ساحه الكليه ولا في البتاع ما يسلمش ما يعملش حبيبي انت مش ما بتسلمش لان الدين جد انت عارف انت ما بتسلمش ليه اقول لك الحقيقه انت ما بتسلمش عشان الناس تفضل تحترمك انت ما بتسلمش عشان الناس تفضل تهابك انت بتدوس على دينك عشان انت تعلى عليه لان مصلحة الدين مش انك انت تعمل عم المحترم الوقور مصلحة الدين انك تضحك مع الناس وتبوس ايدين الاطفال وتبوس راس الناس وتخدم الناس وترحم الناس وتحضن الناس انما اللي انت بتعمله ده مصلحتك انت اللي انت بتعمله انت بتترسم انت بتترسم على الناس وبتضيع جمال الدين عند الناس فبتبقى النتيجة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الناس بتحس ان الدين قسورة ان الدين قصر ان الدين قهر ان الدين جبر فرط كأن الدين هلكة ليه ممكن يكون لان دول ناس فاسده كتير كده واحد فاسد اصلا هو فاهم الدين بس فاسد ولكن للاسف الشديد ممكن ده لان الملتزمين وصلوا للناس ان الدين خنقه ان الدين لما الملتزمين يشو... لما الناس تشوف الملتزمين بيضحكوا بيفرحوا وبيفرحوا انا مش مش ال... مش ال... مش السذاجه يعني انا اسف يا اخواني انا اسف يا اخواتي معلش انا اسف مش الهبل بتاع بعض الاخوه اللي افتكر انه عشان يقول للناس ان الدين جميل يقوم بقى ايه حاطط صور عاديه على الصفحه بتاعته على ال account بتاعه ويتكلم مع بنات عادي و- و- وبينه وبين نفسه ده عشان يا رب الدين وما يقولش على حاجات حرام وهي في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرمات لا انت كده حبيبي مش بتقول الدين جميل انت كده بتشوه الدين انت كده متهيالك ان الدين وحش فانت عايز ترسم صوره في نظرك انها جميله وهي مش حقيقه الدين الدين جميل زي ما هو الدين جماله فيه منه فيه جمال منه فيه الدين جماله انه يظهر زي ما هو كده بس يبقى الناس اللي بتدعو اليه ناس فاهمه ناس بتضحك ناس عندها حياه اجتماعيه ناس عندها اخوه ناس عندها حب ناس عندها تضحية ناس عندها مجاهدة ناس عندها زهد زي ما النبي ادى غنم بين جبلين لصفوان كده ثلاث قرى ثلاث قبائل اسلموا بسبب الحركه ده ثلاث قبائل يعني قول مثلا 10000 بني ادم نجوا من الخلود في جهنم بسبب الحركه دهيت ليه الناس انبهرت هو الدين كده هو الدين العطاء ده كله هو الدين الكرم ده كله هو دين النهارده ربنا من عليا قعدت جزء من جلسه الضحى ب إيه إيه يعني باب في كتاب الشمائل المحمديه لمحمد بن جميل زينو ربنا يحفظه إيه إيه إيه الكتاب ده كتاب الشمائل لج- جميل زينو كتاب مشهور جدا يعني كتاب معروف جدا فتحت احاديث في الاخلاق يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم على الاخلاق هو الكتاب كله تواضع النبي حلم النبي رحمه النبي شجاعه النبي عليه الصلاه والسلام فالواحد بقى بيقعد يبص في الاحاديث ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى عامل زي ما تبص في الكون كده وتسبح الله فبعد شويه التسبيح بيعظم في قلبك قوي لدرجه انك انت وانت لوحدك تلاقي لسانك بيسبح كده قلبك بيسبح فبرضه نفس الموضوع الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام لما تقعد تبص بقى في اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام واحاديث الاخلاق واحاديث صفات النبي عليه الصلاه والسلام وانت بتقول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام تلاقي نفسك بعد كده اخلاقك اتغيرت تلاقي نفسك بعد كده الصلاه على النبي دي بقت حاجه تانية انا قاعد ابص والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان من خياركم احاسنكم اخلاقا انا مبهور بجمال الدين مبهور بجمال الدين اخ من اخواننا انا عارف ان هو بيحب قوي الاخلاق ناديته قعدت اوري له الاحاديث واشرح له فيها انا حاسس بعينيه بالانبهار بالانبهار ده ديننا يا جماعه امال احنا عاملين كده ليه ده جمال ديننا ده جمال الدين بتاعنا ده روعه الدين بتاعنا ال ال ال ال الدين بتاعنا جميل بالدرجه دي ان من خياركم خياركم ديت يعني الصفوه يعني الخلاصه يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار لما ربنا هيصطفي وهيختار هيختار من دول من احاسنكم اخلاقا يا سلام مش بس اكثركم عباده اكمل المؤمنين ايمانا يا سلام شوف الكلام أحس احسنهم خلقا اكمل المؤمنين ايمانا يعني شوف الاخلاق ان من احبكم الي احسنكم اخلاق من احبكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللي يخلي النبي يشفع لك ممكن تبقى معاه في الفردوس الاعلى حب رسول الله بسبب الاخلاق لا ده ده ده, ده أنا بعد ما خدت الصدمه بتاع الحديث ده بقى خدت الصدمه اللي بعدها احب عباد الله الى الله احسنهم خلقا حب الله ده احب عباد الله الى الله احسنهم خلقا يعني المو... الموضوع يا جماعه ممكن يوصل لانا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وبيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه يعني الاخلاق تخلي عندك قصور في كل درجه من درجات الجنه تخليك راجل عندك املاك وعقارات في كل مكان من اماكن الجنه الاخلاق ممكن طب شوفوا ده بقى ان العبد لا يبلغ بحسن الخلق ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ده الصائم ده يعني جنة الريان القائم ده يعني أولئك يجزون الغرفة الفردوس الأعلى يعني يعني بل بعض العلماء قال لك أصلا إن الجنة ثلاث درجات مش درجتين قال لك الجنة في جنة العادية جنة يعني بتاعت أصحاب اليمين وفي جنة العالية وفي جنة الغرف يعني ده قال لك جنة الغرف دي كمان حاجة فوق كمان الجنة بتاعت المقامات العالية قيام الليل يعني ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ده ديننا يا جماعة ده الدين بتاعنا ده الدين بتاعنا اللي احنا دايسين عليه بفساد اخلاقنا وفساد معاملاتنا في الدنيا كلها لما قعد الدعاء لما راح اليابان وعامل برنامج مشهور على اليابان احمد شقيري يعني لما بيقول ركب تاكسي فالراجل في النص تاه فبيقول الراجل عمل حركه يعني فعلا تطار لا بيقول الراجل قام موقف العداد لحد ما قعد يسال ويعرف الطريق الصح ولما اتحط على الطريق الصح قام مشغل العداد تاني ايه يا جماعه دي اخلاق الناس دي اخلاق البوذيين واخلاق المسلمين فين اخلاق اللي الرسول بتاعهم عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون بتوع الكلام يعني, يعني بتوع الكلام اللي مقضينا كلام ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن ايه ده يا جماعه ده ايه يا اخوانا ده ديننا يا جماعه ده ديننا وفي النهايه هي اوضه حضرت واللي مش عاجبه واللي مش عاجبه يبقى منتكس وضلالي وفائد ومفيش في امل يا ابني انتوا اللي انت اللي مدي صوره ضيقه عن دين ربنا سبحانه وتعالى انت اللي محول الدين لبيت يساعك انت والخمسة ستة بتوعك انت اللي ما فتح الدين ده بيت يساع السبعة مليار بني ادم اللي على وجه الارض الدين ده واسع الدين ده جميل زي ما ربنا واسع دين ربنا واسع دين ربنا كله سعة دين ربنا كله جمال مش دين ربنا قسورة دين ربنا كله جمال دين ربنا كله متعة انا مش عارف اقول ايه يا اخواني انا عايز اقول انا عايز اقول ان ام كلثوم بنت عقبة سابت الدنيا كلها وهاجرت للنبي عليه الصلاة والسلام يقينا لانها حست بحاجه اجمل انا عايز اقول ان اهل الكهف سابوا الدنيا كلها وسابوا الجواز والخلف والاهل والفلوس والمجتمع يقينا حسوا بحاجه اجمل وده اللي هتكلم فيه ان شاء الله باذن الله في قصه اصحاب الكهف الجزء الثاني في درس الجماعه الشرعيه الجمعه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى عن الحته دي اوعوا تفتكروا ان اهل الكهف دول كانت حياتهم صعبه اوعوا تفتكروا ان حياتهم بقى جبل وصخر وكهف ضلمه و, و... و... يا ابني لولا كان في جمال اعظم من اي متعه كان هياخد القرار ده ازاي يا اخوانا ايه المتع ايه المتع اللي كان الناس دي عايشه فيها ايه الجمال اللي الناس دي كانت عايشه فيه جمال الدين جمال الدين لو فهمت الدين لو دخلت كهف هتعيش جمال الدين لو عم لو اتحطيت في معتقل هتعيش جمال الدين الدين جميل كلمه اللي قالها ابن تيميه ماذا يفعلون بي جنتي في صدري انا جمال الدين عندي مش في فلوس معايا ولا جمال الدين في البيت اللي انا ساكن فيه ابن تيميه بيقول لهم انا جمال الدين ده جوايا ج- الجنه بتاعت الاسلام دي جوه قلبي الاسلام دخل قلبي جمال الدين القران دخل قلبي هيعملوا لي ايه هيودوني فين انا حقيقه الدين جوايا انا فاهم انا انا أنا فاهم عن الله سبحانه وتعالى هيعملوا فيا ايه الكلمه اللي الخضر قالها لموسى كلمه خطيره يا جماعه كلمه غريبه قوي موسى والخضر اتفقوا مع بعض في سوره الكهف بعد كده سيدنا موسى خ... لقد لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا امرا إخ... إلى إخ... ان شئت لاتخذت عليه اجرا فالخضر في الاخر خلاص مش هينفع نكمل مع بعض شيء طبيعي جدا ان اتنين صالحين وما ينفعش يشتغلوا مع بعض عادي يا عم انا دماغي تبليغ ودعوه مثلا وانت دماغك اخوان ما ينفعش يشتغل مع بعض مش مشكله مش مشكله يا سيدي مش لازم نبقى حاجه واحده وتفرقوا علي كل واحد مش شرط الدعاه كلهم يتكربسوا في صغر واحد مش شرط الاخوه كلها تشتغل في صغر دعوي واحد ولا مش شرط ف يعني مش شرط ان لازم الناس تتنوع فالخضر بيقول لموسى مش هينفع نكمل مع بعض مش هينفع ليه مش هينفع خلاص انا ليا شروط وانت خلاص يعني هذه الشروط لم ايه لم تعطيني اياها فمش هينفع نكمل مع بعض قال له ايه قال هذا ايه ها حد حافظ قال هذا ايه فراق بيني وبينك هذا ايه فراق الفراق يا جماعة عكس الهجر الهجرة الهجر ده ترك ال- الشيء الذي تكرهه الكفر والمعصية الفراق وداع الحبيب للحبيب يعني انت حبيبي بس مش هينفع نبقى مع بعض دي العلاقة بين الجماعات وبعض ولا الجماعات مسحوا بعض الأرض وشوهوا صورة الدين في الدنيا وكرهوا الناس في الإسلام دي العلاقة ما بين الدعاء وبعض دي العلاقة ما بين الإخوة وبعض دي العلاقة ما بين كل اتنين اشتغلوا مع بعض وما كملوش أو ولا تلاقي واحد مثلا ساب جماعة من الجماعات ولا ساب الإخوان المسلمين يلف القنوات كلها يشهر أنت بتهبب إيه؟ أنت بتهبب إيه ربنا ي- يخلص الأمة من اللي زيك أنت بتهبب إيه؟ الخضر لما مش نافعين نشتغل مع بعض قال له هذا فراق انت حبيب قلبي وحبك مالي قلبي بس مش هننفع مع بعض ونستر عورات بعض يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي مش فأهتك ستر أخي مش يلفوا في الفضائيات يهتكوا ستر بعض عشان ما عرفوش يشتغلوا مع بعض عشان ما اتفقوش في الشغل مع بعض فأواري سوءة أخي عنده سوءة فأواريها فأواري سوءة أخي قال هذا فراق شوف الجمال بتاع العلاقات في الإسلام ده ديننا يا جماعه الجماعات بتعمل مع بعض كده الشباب اللي قاعد يقطع في الشيوخ على الفيسبوك المجرمين الظالمين اللي عمل انت بتعمل ايه يا ابني انت عارف الناس دي عايشه ازاي إن لولا الناس دي يا ابني انت كان زمانك الوقت بتزني في بيت دعاره لولا الناس دي يا ابني كان زمانك الوقت بتشرب هيروين وشبابك متحطم ومتدمر لولا الناس دي ربنا حطها في طريقك كان زمانك الوقت ما انتش عارف كان زمانك ضايع فين وجاي الوقت تشتم وجاي الوقت تهجم وجاي الوقت ايه ده فين الدين فين جمال الدين اللي يدخل الفيسبوك ويشوف العلاقة ما بين المختلفين مع بعض مين الملتزمين فين جمال الدين اللي يشوف أخلاق المسلمين في السوق في التجارة فين جمال الدين اللي يشوف منظر المجتمع بتاعنا فين جمال الدين اللي يشوف حياة الملتزم وهو قاعد في أوضة وسايب الحالة الاجتماعية في الإسلام وشايب وسايب خدمة إخوانه وسايب التفاني عشان إخوانه وسايب انه يشيل من دمه عشان اخوه وسايب معاني التضحية معاني الرسالة معاني ال- كلمة الحق معاني الدين يا جماعة كبير الدين مش حتة اوضة مقفولة علينا مع بعض جمال الدين للأسف الشديد احنا ضيعناه يعني انا مش عارف اقول ايه هي اوضه يا حضرت هو ده شعار الملتزمين والملتزمات دلوقتي هي اوضه يا عم الدين اكبر من كده هي اوضه اللي عايز يدخل يدخل اللي مش عاجبه يدخل يبقى انسان ضال انت يا ابني اللي حسبنا الله ونعم الوكيل يعني انا المعنى اللي انا مش عايز اضيعه في نهايه الكلمه ان الدين ده مشاعر وجمال الدين في المشاعر اللي فيه جمال الدين في المشاعر اللي ملياه قصتين اللي يهزوا قلبك في القرآن مؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين مؤمن آل ياسين منظره وهو نازل والمرسلين بيتكلموا والسكاكين في وشهم والبلطجية هيقطعوهم حتت بالسكاكين ونزل واتكلم ومؤمن آل فرعون قدام فرعون ووقف واتكلم انا بحس ان القصتين دول قصة انا مش قادر اسكت مش هقدر اسكت مش هقدر اسكت مش هقدر اشوف اخواني بيتظلموا ويتقطعوا واسكت مش هقدر اشوف ابناء الطار الاسلامي بيتحرقوا في ربع العدوية واسكت مش هقدر اشوف الظلمه بيعتدوا على دين ربنا وبيعملوا دستور ضال ضلالي واسكت مش هقدر اسكت مش هقدر اشوف الشباب عايش وسط المنكرات بفعل فاعل بفعل فاعل عشان الشباب ده ما يفوقش لدينه وما يفوقش لدنيته وما يفوقش لوطنه واسكت مش هقدر اسكت مش هقدر اشوف ربنا بيعصى في الشارع واسكت اللي يقول عليا ارهابي يقول واللي يتريقوا علينا في البرامج يتريقوا واللي نتحارب نتحارب مش هقدر اسكت ان الدين ده زي ما ربنا قال كده وقال رجل مؤمن من ال فرعون ايه يكتم ايمانه ان الايمان ده بركان مشاعر كتم بركان اسهل من كتم الايمان لما يكون ايمان صادق لما تكون مشاعر صادقه عشان كده يا اخواني في الله الدين مشاعر لما واحد يقول انا ما عدتش حاسس بحاجه مش حاسس بحاجه ليه ازاي كل جنه المشاعر دي ومش حاسس بحاجه طب عايزين نتعلم المشاعر نتعلمها منين نتعلمها من سوره الفاتحه اللي احنا بدانا فيها اذ مش اسمها الفاتحه اللي بتفتح اللي هتفتح مسام المشاعر في قلبك اللي لو عرفت تعيش معاها هتعيشك مع المشاعر في كل حياتك تعالوا يا جماعه نعالج الجفاف الروحي بسوره الفاتحه تعالوا نعالج جفاف المشاعر في الدين والدنيا في حياتنا بسورة الفاتحة تعالوا نعالج الإغلاق القلبي وفقد لذة الحياة بسورة الفاتحة تعالوا نعالج فقد الإحساس بجمال الدين بسورة الفاتحة تعالوا يا جماعة زي ما قلنا كده كل كلمة في سورة الفاتحة بتقول لك الطريق ده جميل قد إيه اهدنا الصراط الصراط ده من السرايط البسبوسة بالمكسرات البسبوسة بالفستق الفلوذج ال ال ال ال الطريق الجميل الطريق ال- الرائع الصراط الطريق الواضح الصراط الطريق السهل بس اخرج من الأوضة بس اللي انت خانق نفسك فيها الصراط اهدنا الهدى نور الشمس طريق المنور الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ال- ال- جمال الغاية جمال ربنا جمال رحمات ربنا اللي بتنهمر للنهار فانظر الى اثار رحمة الله يعني بص بصوا لشواهد رحمة الله اللي فاضت في الكون الرحمن الرحيم جمال الطريق اهدنا الصراط المستقيم شوف صراط الذين انعمت عليهم يعني يعني يعني بعض المفسرين قال لك اهدنا ليه يعني طب ليه مش ارزقنا طب ليه مش اشفنا قال لك اشمعنى طلبوا طلب واحد بس فقالوا لهم لان لو جت الهدايه كل حاجه جت بدليل صراط الذين انعمت عليهم انعمت النعم كلها جت لما الهدايه جت النعم كلها تنزلت لما الدين جه طريق ربنا بيقول لك طريق طريق جميل طريق مليان نعم طريق مليان رحمات الرحمن الرحيم طريق مليان بسبوسه بالمكسرات طريق منور بنور الشمس اهدنا طريق الفاتحه طريق كله فتوحات حاولوا تعيشوا مع سورة الفاتحة وتعيشوا مع جمال سورة الفاتحة وتعيشوا مع مفاتيح الاستمتاع بالدين من سورة الفاتحة على قد ما تقدروا يا شباب على قد ما تقدروا يا بنات النهاردة اتكلمنا عن بعض مشاكل للشباب والبنات اللي فقدوا الإحساس بلذة العبادات ولذة الدين وخلاص و- و- واخترنا سبحان الله اخترنا الشباب اللي بيعبدوا يعني انا ما جبتش مثلا بنت مش ملتزمه وبتقول انا مش حاسه بجمال الدين ده انا جبت بنات بت ب- بتسمع دروس وبنات يعني في التيار الالتزامي وبتقول لك انا مش حاسه بجمال الدين انا مش حاسه بلذه العباده انا مش حاسه والشاب اللي حلق آه، قصر لحيته اتكلم مع بنات في الفيسبوك بعد ما كان داعي الى الله وناس التزموا على ايديه و- و- واللي بعت الرساله واحد من اللي التزموا على ايديه ليه الشباب مخنوق من الالتزام ليه ملتزمين بيسيبوا الالتزام وبيبعدوا ليه ملتزمين جوه الالتزام وتعبانين لان هي اوضه يا حضره لان احنا قاعدين جوه اوضه مش عايزين ناخد الدين كفه مش عايزين نعيش في ج- في جنه الدين مش عايزين ندخل الدين بجد مش عايزين نعيش معاني الرساله والتضحيه والمجاهده بجد مش عايزين نعيش معاني الاخوه والحياه الاجتماعيه بيننا وبين بعضنا بجد مش عايزين ندخل بكل ذره في كياننا في طريق الدين مش عايزين نسلم نفسنا لربنا اللي هو الاسلام معنى كلمه الاسلام سلمت نفسك لله طواعيه فرح بالله وثقه في الله وده معنى الركوع لما بتركع بتمد رقبتك لقدام كانك بتسلم رقبتك للملك وانت واثق انه مش هيذبحك ولا هيكسر لك ظهرك بالعكس ده هياخد بنصيتك لكل خير يعني كانك في الركوع بتقول انا سلمت لك رقبتي يا رب واثق فيك وواثق انك مش هتضيعني إيه, إيه, إيه, ايه هو الدين بقى وايه هي الاوض بتاعه الدين وهي الاوض بتاعه قصر الدين كل واحد مننا يا جماعه على قد ما هيسلم نفسه لربنا على قد ما هيسلم نفسه للقران على قد ما هيسلم نفسه للصحبه الصالحه والحياه وسط جو الدين على قد ما هيدخل بكل كيانه ما هيرمي نفسه ما هيرمي نفسه مش قد اخذنا امرنا من قبل مش بخطيه خطوه جوه الدين وخطوه بره عشان برضو ايه الواحد اللي على قد ما هترمي نفسك وهترمي نفسك جوه طريق ربنا سبحانه وتعالى جوه الصراط المستقيم الطريق الجميل الواضح السهل الممتع دوت على قد ما هنعيش الدين وعلى قد ما هنستمتع وعلى قد ما هنفهم ان احنا يعني لا نبغي عن دين الله حولا ولا نبغي عن الالتزام حولا مفيش متعة زي متعة الدين زي متعة القيام زي متعة الصيام زي متعة التدبر في الخلق زي متعة الأخوة في الله الأخوة الصادقة الحقيقية زي متعة الحب في الله زي متعة بذل الدم في سبيل الله زي متعة كلمة الحق في وجه الظالم انك انت تقف في وش الظالمين تقول لهم يا ظلمه يا قتله يا مفسدين يا اللي ربنا هينتقم منكم وهينكل بيكم مفيش متعه زي متعه كلمه الحق مفيش متعه زي تلاوه القران بقى قلب صافي مفيش متعه زي دموع الندم والتوبه مفيش متعه زي الدعوه الى الله وهدايه الناس على ايديك وعلى ايديكي مفيش متعه زي انك انت تعيش عشان ربنا بفهم واسع وافق واسع لدين ربنا سبحانه وتعالى ربنا يجمع علينا امرنا ربنا يفقهنا في ديننا ربنا يرزقنا دعاه وعلماء يفهمونا ديننا ويفتحوا لنا افاقنا في ديننا وما يقفلوش الدين بتاعنا على قد فهمهم هم على قد علمهم هم على قد افقهم هم لا يبقى ربنا مديهم افق واسع يعلمونا وينورونا ويفهمونا ويفجروا الطاقات الكامنه جوه كل ايه وجوه كل حديث وينوروا لنا الاوض بتاعه القصر الكبير اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين فيه غير اوضه اوضتين ويعرفونا ديننا جميل قد ايه وديننا عظيم قد ايه وديننا ممتع قد ايه ربنا يرزقنا دول لو احنا نستاهل ربنا يبعتهم لنا لو احنا نستاهل ربنا هيفهمنا لو احنا نستاهل ربنا هيدخلنا ان المتقين في جنات في الدنيا قبل الاخره ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره ربنا يرزقنا جنه الدنيا والاخره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصي- عصيناك به اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك يا ربنا من كل طاعة فعلناها خالط قلوبنا فيها الرياء وابتغينا بها غير وجهك اللهم إنا نستغفرك من كل نفاق في قلوبنا ومن كل رياء في قلوبنا ومن كل عجب أو كبر في قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا اللهم زك لنا نفوسنا اللهم فهمنا ديننا اللهم فهمنا ديننا اللهم فهمنا إسلامنا اللهم اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في القرآن والسنة اللهم فقهنا في ديننا اللهم ارزقنا فهم ديننا اللهم ارزقنا العمل بديننا اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم متعنا بديننا اللهم يا من أنزلت احسن ما انزل الينا منك يا رب العالمين اللهم يا من اصطفيت لنا احسن دين واحسن كتاب واحسن شريعه واحسن عباده اللهم يا ربنا متعنا بديننا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا اللهم متعنا اللهم متعنا اللهم متعنا بديننا اللهم متعنا باسماعنا اللهم متعنا بابصارنا اللهم متعنا بقواتنا ما احييتنا اللهم انا نسالك عيشه هنيه اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن الله ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم ارزقنا الاخوه الصادقه اللهم ارزقنا الحب الصادق فيك يا رب اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا فيك يا رب اللهم اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتواصلين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتباذلين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتناصحين فيك اللهم ارزقنا الحب فيك حبا يغبطنا به النبيون والشهداء يوم القيامة يا رب يا رب متعنا بديننا يا رب يا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين واحنا بندعي يا شباب ما تنسوش اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا النبي قال لك ان الدين ده متعه يا جماعه في فرق بين اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ده النبي كان بيدعي ان ربنا يعافيه في اعضاء جسمه انما متعني بسمعي يعني خلي كل سمعي في طاعتك للقران خلي كل بصري متعني ببصري خلي كل بصري نظر للكعبه نظر للتدبر نظر للقران نظر لاياتك متعني بقوتي خلي كل ذره اي تي بي في جسمي في عبادتك يا رب يا جماعة دي المتعة دعني استمتع من قوتي وشبابي ده المعنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام كافح بالقرآن والسنة لحد ما وصل للصحابة ان الدين هو المتعة ان عبد الله بن عمرو العاص بيقول له يا رسول الله سيبنا استمتع بشبابي يا شباب عايزين نكافح يا شباب عايزين نفهم الناس الدين نفهمهم بتطبيقنا مش بكلامنا مصيبة السلفيين ان عندهم كلام ما عندهمش واقع مصيبة السلفيين انهم بيدعوا الناس لكلام مش بيدعوا الناس لواقع عندهم خطب رنانة واول ما الناس بتيجي مفيش واقع مفيش اخوة مفيش بيت ايمان مفيش تواصل مفيش انصهار داخلي بيننا وبين بعض زي مفيش لل... مفيش تراهم ركعا سجدا مفيش دار ارقم مفيش جولات في الشوارع من كل الملتزمين والملتزمات مفيش جهاد مفي... ما بيلاقوناش في المستشفيات والملاجئ ما بيلاقوناش بنبوس جزمة ابونا وامنا في الشارع قدام الناس ما بيلاقوناش ماشيين وسط الناس نضحك ونفرحهم ونفرح بيهم ونخدمهم ما بيلاقوكوش في دفاعكم وشغلكم بتجروا في حوائج الناس وحوائج زمايلكم خدومين بشوشين فرحانين الرسول كافح لحد ما وصل الصحابة للفهم المهول ده دعني استمتع من قوتي وشبابي بقى الصلاة هي المتعة بقى الأخوة هي المتعة بقى التضحية هي المتعة يا شباب ورانا رسالة ان احنا نفهم من المليون شاب اللي قاعدين على النت دلوقتي ان المتعة مش المواقع الفاسدة اللي بيسمعوها مش ال مش الافلام السيئة اللي بيتفرجوا عليها مش الاغاني اللي بيسمعوها المتعة مع ربنا المتعة في طريق ربنا بس بس احنا نستمتع متعنا باسماعنا متعنا الرسول بيقول يا رب متعنا يا رب المتعه المتعه دي لما بتتكتب على فيلم ولا على حاجه بيتعرف انه قذر بيتعرف بتبقى عايز تملى بقك بالبصاق و... وتبصق على الاعلان بتاع الفيلم والقذاره اللي فيه ليه كلمه المتعه اتحولت للقذاره والجنس والقرف انما كلمه المتعه دي بتاعتنا احنا كلمه المتعه دي بتاعت النبي محمد عليه الصلاه والسلام كلمة المتعة ديت بتاعت الإسلام متعنا دعني أستمتع متعة الحياة هنكافح لحد ما نستمتع بديننا ولحد ما نوصل للناس كلها متعة الدنيا ولحد ما مشاكل افتح لي قلبك دهيت كلها تختفي يوم ما نكسر القفل بتاع الأوضة الخ... الأوضة الواحدة مش خنيقة ولا حاجة الأوضة بس هي أوضة واحدة الأوضة الواحدة اللي احنا قفلنا الدين عليها ونخرج نجري في القصر ساعتها المذكرة دي كلها تروح وهتبقى بدلها أفراح الملتزمين وهيبقى بدلها كلنا ناس كل واحد ماشي جواه جنة كل واحدة ماشية جواها جنة إلى أن نلقى الله وننظر في وجه الله وننظر في, في و- ونحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك